أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة موضوعنا عن أعظم مقامات الإيمان حاجة لو ربنا أكرمك بيها تعيش في منتهى السعادة همومك تنزاح ويزول عنك الإحساس بالضيق والخنقة والمعاني النفسية السيئة أمورك تبقى ميسرة ورزق ربنا سبحانه وتعالى يأتيك من حيث لا تحتسب البركة تحل عليك في كل حياتك في شغلك في بيتك في زوجتك في أولادك في وقتك وفي زمن الفتن اللي احنا عايشينه ده مش نفسك ان ذنوبك التقيلة ربنا يغفرها ويكفر عنك هذه السيئات مش نفسك انك ما تبقاش تايه حيران مش عارف حق من باطل مش نفسك تعرف ربنا وتتعلم العلم النافع اللي يوصلك للقرب من ربك يا لو تعرف قد ايه الموضوع ده عظيم ده انت لو بقيت من عباد ربنا اللي عندهم الشيء العظيم ده ربنا يبقى معاك ينصرك ويؤيدك ويحفظك من كل سوء مش بتدع كتير ولا يستجاب لك صح موضوعنا النهاردة سبب لأن ربنا يتقبل أعمالك ويتقبل دعائك ويكرمك أعظم إكرام فيحرم عليك النار ويدخلك الجنة مع الأبرار وتبقى في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء موضوعنا النهاردة أنا اخترته لأكثر من سبب أول حاجة أنه يبقى تتمة لموضوع المحبة اللي احنا اتكلمنا فيه على مدى المحاضرتين السابقتين والمعنى الثاني ان انا من دلوقتي بقى عايز اهدف وابدأ معسكر مغلق استعدادا لرمضان فمحتاج في الاول خالص احط الاهداف والنهاردة موضوعنا اول هدف محتاج احطه قدام عينيك وعلمك ازاي توصل له موضوعنا اليوم عن التقوى مش ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام يبلغك ايه التقوى التقوى فيها كل المعاني اللي انا ذكرتها لك دي فلو ربنا رزقك التقوى تجب لك محبة الرحمن واحنا اتفقنا في دروس المحبة ان لو ربنا حبك انتهت كل مشاكلك مش ربنا سبحانه وتعالى قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فبيحبهم فلو انت بقيت منهم يبقى هيحبك ولو انت حبيتهم النهاردة بس طلعت من الجلسة دي تحب معنى التقوى وتسأل الله عز وجل أن يمن عليك بهذا الفضل العظيم فتكون من عباده المتقين أو نحب الصالحين ولسنا منهم والمرء مع من أحب النهاردة نطلع بأي نية من النوايا دي فأول منة عظيمة وأول فائدة خطيرة في التقوى أن الله جل وعلا يحب أهلها يحب أهل التقوى مش عايز تصل لمنزلة الولاية الولاية تتحقق بالتقوى الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين يا رب منهم أولياءك منهم أحبائك منهم اللي بالمنزلة العظيمة دي عندك إنهم في ولايتك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللي كان بيتقي الله وحقق معنى الإيمان صار في منزلة الولاية عند الرحيم الرحمن الله قال والله ولي المتقين ما تحبش ان ربنا يبقى وليك هو سبحانه وتعالى ولي أمرك يدبره ويختار لك الأفضل والأصلح شوف انت بقى لما تحط المعنى ده قدام عينيك ولله المثل الأعلى والدك هو وليك صح وانت بتحبه وهو بيكرمك تطلب منه حاجة يديك وتبقى في رعايته يربيك يؤكلك ويساعدك على أمور الدنيا فعشان كده انت بتتقرب إليه وتحبه فلما بقى ربنا يبقى هو الولي تبقى عاملة ازاي دي يا حاسس المعنى انا عايز اقرب لك بس الاحساس يعني ايه ولاية حاسس انك تبقى عامل ازاي القرب من ربنا يبقى قد ايه ترفع ايدك وتقول له يا سيدي محتاج بيحبك فيديك بل يعطيك قبل ان تفكر يعني ممكن والدك يبقى شايفك كده زعلان حبتين ولا حاجة وانت ما بتتكلمش يروح تعالى نخرج شوية تعالى اوديك هنا تعالى اعمل لك كذا خد فلوس وانزل اعمل مش عارف ايه سوي ايه هو كده بقى لو ربنا بقى وليك خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عمرك ما هتحس بأي معنى من المعاني السيئة دي فعلا تبقى فراحة طمأنينة سكينة تبقى في منتهى السعادة الله ولي المتقين ما نفسكش تبقى صفوة خلق الله في الأرض مش قلنا الكلام ده قبل كده كتير ان الواحد بيحب التميز مفيش حد مننا ما يحبش ان هو يبقى بالمنزلة العظيمة دي امال يعني بتسعى في الدنيا وتحب ان انت يبقى معاك فلوس اكتر وتبقى في منصب ممتاز بتسعى لكل الكلام ده في شهوة كده غريزة في الإنسان إنه يحب يبقى كده بس المؤمن بيصرفها صح بيحط نفسه في المكان اللي يبقى فيه أعظم عند ربنا مش مهم إن يبقى الواحد معاه فلوس كتير ولا معاه من النعيم قد إيه مش مهم ده المهم هو فوق أنت عنده إيه أن تكون في عين الناس كبيرة وتكون في عين الله صغيرة ولا العكس إيه يعني الناس بقى الناس انت لا تؤبه عندهم ولا منزلة لك غلبان كده ما حدش حاسس بيك وانت عند ربنا عظيم وكبير مش قلنا في جلسة مع صحابي لما اتكلمنا على سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن مسعود كانت ساقه كانت ايه صغيرة قوي كده وكان هو نحيف وكان اسمر فلما طلع على الشجرة الصحابة قعدوا يضحكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق ابن مسعود دي في الميزان أثقل عند الله عز وجل من الدنيا وما فيها هي كده الميزان مش كده الله جل وعلا جعل الميزان في التفاضل بين الناس عايز تبقى صفوة خلق الله في الأرض إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى الأزيد في التقوى هو الأكرم عند ربنا هو الأعلى عند الله وكل ما رصيدك في التقوى يزيد كل ما درجتك في الجنة تعلو فلو بقيت في أعلى درجات التقوى تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه إني لأخشاكم لله وأتقاكم أكثر الناس تقوى هو صلى الله عليه وسلم وكده بقى اللي يقرب في الحتة دي يقرب منه صلى الله عليه وسلم أهل التقوى مبشرون من عند الله جل وعلا بشرى كلمة البشرى دي كلمة السعادة والفرح لهم البشرى الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تبشر بقى البشرى دي تيجي بثناء عاجل بشرى المؤمن انه يثنى عليه الخير في الدنيا تيجي بالرؤية الصالحة تلاقي ما شاء الله رؤى كده جميلة ربنا يمن عليك بيها تبقى بشارة عشان تؤيدك على الطريق تبقى بأن ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنك الأحزان والهموم والمشاكل فتعيش سعيد كده في الدنيا وفي الآخرة تتلقاك الملائكة تتخطفك الملائكة الملائكة لما روحك تطلع تبقى عايزة تتخطفك من كثرة فرحها بك يا جميلة ازاي عظيمة ازاي يا رب ارزقنا وإياكم أن نكون من عباده المتقين لو انت في أي ضائقة والرزق لا يأتيك كما تشتهي عايز تتجوز عايز اه اه ايوه ايوه قولها قوي من جوه اعماقك الرزق يتاخر عنك انت نفسك تتجوز وانت نفسك يكون معاك المال وانت نفسك الشغلانه الكويسه اللي تريحك بقى وانت نفسك ونفسك الطريق الى الرزق الحلال الجميل المبارك هو التقوى الله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي أخت احنا عندنا في المجتمع للأسف الشديد نسبة كبيرة جدا من المتأخرات في الزواج فالكلام ده لأي أخت تأخر بها أو أي أخت تعرضت لأي مشكلة من طلاق أو غيره وأي أخ قاعد في الخط ولسه مش لاقي كل ده يرزقه الله من حيث لا يحتسب الطريق إلى هذا الرزق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أحد الناس كان موظف في إحدى الدوائر الحكومية وعلى عادة الناس في هذه الأماكن ما يعرفش يعيش إلا بالأمور والتساهيل وما شابه يعني بالرشوة فكان يعرض عليه التجار الكبار انه يسهل لهم الامور مقابل والرجل كان رجلا صالحا وكان يأبى انه يمد ايده للحرام عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي رحمة ربنا هو مطرود منها اذا مد يده الى هذا الحرام وعمر ما المال الحرام هيبقى فيه بركة وما نبت من حرام فالنار أولى به فهو كان بيجاهد نفسه مرة في مرة في مرة قال أنا كده حاطط نفسي في الفتن أنا إنسان وضعيف إذا كنت النهاردة الحمد لله رصيد الواحد الإيماني كويس فقادر يقول لا فيمكن في لحظة ضعف من الضعف البشري همد إيديا الأمور تكون حصل فيها أي نوع من العسر فهقعد اقول وانا هعمل ايه ما هو فيش سكه الا دي همد ايديا للحرام فما كان منه الا انه استقال من هذه الدائره الحكوميه وهو اصلا كان في حاجه شديده للعمل لانه كان راجل فقير على قد حاله سبحان الله هذا الرجل يخرج فاذا به يشارك احد الناس على شاحنه صغيره راحوا جابوا عربية صغيرة واحد بدأ يقول له أنت تسوق وأديك الفلوس ونشتغل بعضينا وبدأ الموضوع بهذا المشروع الصغير وبدأوا يشتغلوا في نقل البضائع شيئا فشيئا سبحان الله التجارة بدأت تروج والمال بدأ يكثر بعد ما كان هو أجير بقى صاحب الشاحنة شيئا فشيئا بدأت تبقى عنده عربية واثنين وثلاثة وبدأ التجار يقبلون عليه هو بيقول أنا أرى إن ربنا سبحانه وتعالى عوضني كل ده بموقف واحد إن ساعة ما كان الواحد بيمد إيديه ويديني الرشوة كان الهاجس جوايا يجي بالآية دي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فصار من كبار أغنياء البلد بلحظة صدق مع ربنا سبحانه وتعالى في قصة تراثية في نفس الموضوع لعبد صالح يدعى المسكي يمكن سمعتوا عنها هذا الرجل كان بيبيع قماش وكان يضعه على ظهره ويدي يمشي في السوق لأي حد عايز يشتري منه كان جميل وسيم ففي مرة من المرات أبصرته امرأة فألقي في قلبها وأرادت أن يقع معها والعياذ بالله في الحرام قالت له طب ممكن بس تجيب لي القماش على البيت علشان خاطر انا مش هعرف اشتري منك هنا والموضوع والحاجة ووصفت له البيت فالراجل خد بعضه وراح على اساس يبيع لها فاذا به تدخله الى بيتها فلما ما كان خلاص اغلقت الابواب هيت لك هو كان لذيذا فقال لها طيب ممكن بس ادخل الحمام على اساس ان الواحد يعني برضه يروق نفسه كده ويبقى تمام التمام يعني فهي فرحت جدا بالموضوع فإذا به يدخل الحمام قال فألقي في قلبي قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أعمل إيه فإذا به يلطخ نفسه بهذه القاذورات فضلات والعياذ بالله فأول طبعا ما خرج المرأة شافته بالشكل ده أعوذ بالله اطلع بره ايه وجع القلب بتاعك ده فخرج في الأسواق والناس يضحكون عليه فذهب إلى بيته فاغتسل فكان جزاء الرب الشكور فإذا به تفوح من جسده رائحة المسك من غير أن يضع هذا العطر كان كل ما يقعد يتشم منه ريحة مسك عشان كده سموه المسكي حتى انهم قالوا لما قبروا لما مات وضعوه في القبر فكان قبره يفوح منه رائحة المسك ايه ده هو موقف اتقى الله عز وجل فيه راقب عين الله عز وجل فيه فأبدله الله عز وجل بهذا الجزاء العظيم من اللطائف برضه بمناسبة الكلام شاب كان بيدرس في مسجد من مساجد دمشق كان اسم المسجد جامع التوبة كان جامع مبارك فيه الأنس والرحمة هذا الرجل كان يربى على شيخ يدعى سليم الصوتي وكان مضرب المثل في فقره وفي زهده وفي عزة نفسه الشاهد الولد كان زمان البيوت قريبة من بعض فأنت ممكن تنط من البيت ده للبيت ده من هذا السطح إلى هذا السطح فإذا به في ذات يوم يشتهي الطعام عايز ياكل وهو قاعد غلبان ومش لاقي حاجة ياكلها فقال لك نطلع يمكن نلاقي لنا أي حاجة هنا ولا هنا على السطح ده ولا السطح ده فهو بينط من السطح ده للسطح ده اطلع فوجد امرأة جميلة فاشتهاها ثم قال استغفر الله ايه اللي انا هعمله ده ده انا بدرس العلم الشرعي وقاعد في المسجد ايه الموضوع بعدين احنا ما كناش طالعين نعمل الكلام ده احنا عايزين ناكل اي حاجه وخلاص فايه اللي وقعنا في هذا الامر فاذا به يصعد من هذا السطح الى هذا السطح نزل على بيت لقاه فاضي بص لقى عاملين بتنجان فوضع يده واخذ ثمره واكل منها وهو هيشد بقى قال لك احنا كنا عايزين حاجة ناكل حاجة بسيطة وبس وقال ينفع كده راجع نفسه المؤمن دائما هكذا يعني يبقى طالب علم وابقى راجل زاهد وابقى بتعلم في المسجد وفي الاخر خالص امد ايدي على الحرام خلاص اعتبر نفسي مضطر وطبعا مش مضطر ولا بتاع بس يعني اعتبر نفسي مضطر ويا دينا خدنا حاجة ناكلها وخلاص ورجع الى المسجد فاذا بالشيخ وحلقة الشيخ فاذا بامرأة تدخل وتتكلم مع الشيخ ويوقف الشيخ المجلس ويتكلم شوية وبدأ يبص للشباب اللي حواليه زي حالاتكم كده حد منكم عايز يتجوز بتوع زمان ما كانوش عايزين انتوا كلكم عايزين قال لهم حد منكم عايز يتزوج ما حدش يتكلم فأشار على هذا الشاب عارف ان هو غلبان فقال له يا ابني تتجوز قال له انا لا اكل انا مش لاقي ده انا لسه فقال له ليس لي منزل وليس لي ما أكل به قال إن هذه المرأة جاءت فأخبرتني أن زوجها توفي عنها وعندها المسكن وعندها الطعام فإذا أردت أن تتزوجها عقدت لك عليها الآن لاها كده قال لك بس فإذا بالشيخ فعلا يزوجه إياها وهو قال لك بقى أي حاجة وخلاص رجع البيت بص لها مين اللي كان مطلع عليها لما كان بينط من السطح ده للسطح ده دخل البيت فقدمت له الطعام إذا هو البتنجان فالمرأة لما وضعت بصت في الطعام فقالت ايه ده كان اكتر من كده قال لها ما تك- ما تحطيش في دماغك الشياطين كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى من أعظم أسباب نزول البركات من السماوات ربنا يبارك لك بقى في كل حاجة في حياتك يبارك لك زي ما قلت في بيتك في أهلك في شغلك في وقتك دايما دي مشكلتنا النهاردة كل شوية يجي يقول لي إيه مفيش بركة مش لاحق اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ده يا دوبك يا شيخ الواحد بيروح شغله ويرجع ما بيبقاش فيهم ساعه ساعتين وادي الجلسه الاسبوعيه اللي احنا بنحضرها وبنفك فيها عن نفسنا شويه مفيش وقت مفيش بركه هو كده محقت البركة بقلة التقوى الله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض البركات إنه الحاجة تلاقي فيها خير الجماعة بتوع زمان لما تقعد مع جدك ولا والدك ويبتدي يقول لك يقول لك يا أخي الحاجة كانت فيها بركة ما شاء الله كنا نجيب بجنيهات قليلة حاجات عظيمة جدا وكتيرة جدا وربنا كان بيبارك دلوقتي ما فيش الله قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لو الإنسان كان استقام واتقى الله عز وجل لكان ربنا سبحانه وتعالى أغدق علينا من النعيم لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قلنا الأعمال بتضاعف بثلاث حاجات بفضل الزمان وفضل المكان وبركة الشخص يعني أنت في الحرم الحاجة بتضاعف بمئة ألف أنت في رمضان الأعمال قاعدة بتضاعف أضعافا مضاعفة أنت لو إنسان اسمك عند ربنا فوق التقي النقي يبارك لك في أعمالك فتلاقي أنت ممكن تصلي أنت ركعتين وتصلي بس في الليل مش اكتر من كده واحد بيقيم الليل كله وانت اجرك عند ربنا اعظم من هذا مش معنى كده ان الواحد يعني يبقى خلاص يقول لك اصل انا من عباد الله المتقين لا احنا بقول لو وصلت لهذه المنزله سفيان الثوري دخل عليه واحد من السلف فبيقول له انت سفيان الثوري وتنام الليل بص لقى سفيان قام صلى ركعتين كده ونام قال له انت بقى سفيان الثوري اللي قاعدين يقولوا عليك كذا وكذا وكذا فنظر إليه سفيان وقال الأمر ليس على ذلك إنما ملاك الأمر التقوى القصة مش قصة اللي بيقيم الليل وبيصوم النهار وبيقرأ 20 ختمة و30 ختمة والأرقام الكبيرة القصة مش هنا قصة التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا لكن الأعمال دي بتوصل وانت مش هتوصل للدرجة دي إلا بأعمال وبجهد وهعلمك النهاردة إزاي تبلغ هذه المنزلة فمش معنى كده انك تفهم من كلامي ده ان الواحد يعني يخفف الاعمال لكن انا اقصد تجويد الاعمال ما يبقاش كل همنا صورة العمل وبعد كده بينك وبين نفسك حاول ان انت مش هتتكلم بس بينك وبين نفسك كل شوية تقول ده انا ختمت ختمة في ثلاث ايام ده انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده ايه الموضوع كل شوية بقى ده انا صايم بقالي اسبوع كل يوم ده انا صايم صيام داوود صيام داوود ومفيش اي حاجة في الموضوع مش ماشية ليه فهو ده تبقى المسألة ايه قاعد باصص على العمل وانا احتاج الى تجويد العمل والعمل يجود بالتقوى فمن بركة التقوى أنها تكون سبب لمضاعفة الحسنات قال الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته تبقى من أعظم مكفرات الذنوب والمعاصي ويعظم له أجرا ويبقى أجره معظم مبارك مضاعف الأجر عند الله جل وعلا إذا التقوى من أعظم أسباب مضاعفة الحسنات ومن أعظم المكفرات للسيئات ما نفسكش تبقى مستور ربنا يشملنا بستره الجميل إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر نسأل الله تعالى أن يشملنا بستره لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس صح لو كان كل واحد مننا ذنبه تبقى ليه رائحة ما كانش حد يطيق حد كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويسترنا بستره الجميل لو نفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يشملك بستره فالتقوى خير ساتر ألم يقل الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير خدوا بالكم قال ليه ريشا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم اللبس اللي انت لابسه ده الذي يستر عورتك الريش يعمل ايه قالوا الريش للزينة وهذه الآية دلالة على أن الإنسان قد يلبس اللبس الجميل وقد يتزود في مثل هذا الأمر ولا يكون في دائرة الحرج الشرعي الريش هنا دلالة على أن الإنسان ممكن يتجمل بل بالعكس مطلوب أن المسلم تكون هيئته هيئة جميلة الشاهد قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فزي ما اللبس ده بيداري عوراتك التقوى بتداري على العورات الأخرى الجراحات اللي اتفتحت بسبب الذنوب أم حسب الذين إيه اجترحوا السيئات عارف السيئات كده كأنه إيه جرح مفتوح بينزف فتحتاج ان انت تعقمه وتحط عليه البلاستر وتستر هذا الجرح هو بقى البلاستر ده هو التقوى الستر الجميل يكون بالتقوى إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا التقوى من الأسباب العظيمة جدا لتيسير الأمور الله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فلو كانت الدنيا فيها شيء من الشدة عليك من الأسباب أن ربنا يوسع عليك التقوى وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى اللي فعلا الواحد ما عارف حق من باطل فيه تمشي كده ولا كده تسمع الشيخ ده ولا تسمع ده تاخد بالكلام ده ولا تاخد بالكلام ده تمشي الحياة زي ما الناس دي بتقول لك ولا زي الناس دي وهكذا لو عايز تعرف تفرق ما بين الحق والباطل وربنا يرزقك البصيرة إنها بالتقوى قال الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني إيه فرقانا حاجة تفرقوا بيها ما بين الحق والباطل فيريك الله الحق حقا تبقى لابس النضارة الصح اللي تعرف تشوف بيها صح ترى الحق حقا ويرزقك الله اتباع ويريك الباطل باطلا نسأل الله تعالى أن يجنبنا إياه ولو عايز تتعلم العلم النافع القصة زي ما بقول لكم دايما مش قصة المجلدات اللي انت هتقراها ولا الدروس اللي هتسمعها اللي هيوصل قلبك ايه اللي فعلا العلم النافع اللي يرزقك الله عز وجل به الخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء العلم ده لو عايز تتعلم يعلمك الله إياه سبيلك التقوى تلاقي الواحد مثلا ربنا يمن عليه بمنة جميلة قوي وفهم ما كانش يلتفت إليه وتفتح في الكتب وما تلاقيش ربنا يمن عليك بهذه الرحمة وتقعد تقول والله ما بكذبي مش عشان أنا بسلامتي خالص ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى وكتير ناس تبقى عادية جدا ومش يعني طالب العلم الناهم وربنا بيفتح عليه هذا الفتح يكون بالتقوى الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله يبقى السبيل إلى العلم النافع عن طريق التقوى وفي نفس الوقت تبقى في معية ربنا يعني ايه معية ربنا ربنا ينصرك ويحفظك يعني عارف بقى كده لما ربنا يشملك تبقى حاسس كده انك في جوار الله سبحانه وتعالى هذا المعنى يتحقق بالتقوى فالله قال واتقوا الله إن الله مع المتقين المعية دي اللي هي زي المعية التي كانت لنبي الله موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال كلا إن معي ربي سيهدين ما نفسكش تحس بالمعنى الجميل ده تبقى نازل يا عم ده هيحصل ويجرى وما تخليك ماشي جنب الحيط وبلاش و... كلا إن معي ربي سيهدين ما تخافش انت معاك ربنا الواحد لما يحس كده ما فيش بعد كده بقى طمأنينة وسكينة وما فيش بعد كده راحة بال هذا يتحقق بايه بالتقوى في نفس الوقت قلنا ربنا يحفظك يحفظ عليك أولادك ويحفظ عليك حياتك أنا في مرة من المرات اللي هو لو سمعتوا من المحاضرة اللي اسمها حبيبي مات كانت قصة الأخ عصام ده وده سبب من الأسباب في تغيير حياتي أنا واتجاه التام والتفرغ التام للدعوة ان الكلام ده حصل قدام عينيا ان هو في لحظة مات وعنده 34 سنة كان يوم واحد شعبان والموضوع فجأة فحاجة من الحاجات اليوم ده احنا قعدنا في المستشفى وقت طويل جدا عقبال ما طلعوا تصريح الدفن فانا في اللحظة دي في مرحلة العشرينات ايه همومي آه لسه بتشوف احوال بيتك وامورك الاساسية اللي هي عادة بتشغل الشباب في سن العشرينات الجواز ولسه مخلف وعندك لسه أولاد صغيرين ولسه بتحط النقط على الحروف في بداية حياتك بصيت على اللي في الثلاثينات بيفكر في ايه وسألته وسألت اللي في الأربعينات كلنا واقفين وكلنا مصدومين أبص ألاقي بتاع الثلاثينات والأربعينات قاعد بيفكر في حاجة واحدة اللي هما العيال ايه اللي في دماغه العيال ده هيوديه فين وهيحطه فين ودماغه كلها وهجيب له منين ودراسته وهجوزه وهيعمل ايه ده والبنت دي هنسطرها ازاي دماغه كلها كده لقيته بكلمه بقول له وبعدين قال لي هنعمل ايه في العيال اول كلمه بص اللي كل واحد بقى بيطلع اللي جواه وانا قاعد اقول ايه الشغل اللي انت قاعد شاغل بالك بيه ده سيبك من الكلام ده كله ورا ظهرك وكل واحد بيطلع المعنى ده فشوفوا ربنا يقول ايه اقفل القصه دي خالص خايف عليه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خايف على العيال الطريق ان هم يبقى في امان ايه بقى خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هو بقى ربنا اللي يحفظهم وربنا اللي بيربي شوف انت هتعمل ايه انا بقول لكم من دلوقتي والناس اللي لسه برضه يعني في اوائل جوازهم ولسه مقدمين الاولاد بتتربى من عند الله سبحانه وتعالى هتقعد تلقنه ولازم طبعا ترعاه ولازم ولازم لكن في النهاية ربنا اللي بيربيه هو كده وكان أبوهما صالحا فلو أنت من دلوقتي خايف من أي حاجة السبيل إلى الأمان بالتقوى خايف من الأعداء من تكالبهم عليك أعدائك الشخصية من الدنيا والهوى والشيطان والنفس وأعدائك في الخارج من تسلط شياطين الإنس لو خايف من صحبة السوء اللي لغاية النهاردة لسه بيزنوا في ودانك الله جل وعلا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يبقى الحفظ والأمان بالتقوى النجاة في الدنيا بشكل عام بالتقوى الله قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون والنجاة في الآخرة بالتقوى قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا العز يوم القيامة بايه بالتقوى الله قال زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فين فوقهم يوم القيامة الجنة مفتحة الأبواب والآخرة عند ربك لمين عند ربك للمتقين الجنة مفتحة الأبواب لمين لأهل التقوى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ما خدتوش بالكم ان موضوع التقوى ده خطير قوي النهارده انا عايز والواجب العمل الاول الايات بتاعه التقوى في الختمه اللي انت شغال فيها في كراسه لوحدها انا عارف ان انت ممكن تعملها دلوقتي بالكمبيوتر بس انا خليها بس كده وانت قاعد امسك المصحف وجنبك الكشكول وكل ما تلاقي ايه فيها التقوى اكتبها اكتبها هيبقى ليها معنى جميل قوي في تدبرها وفي احساسك بثمره التقوى العظيمه دي هتبص بقى خطاب القران عن التقوى ده عامل ازاي كل ما نفتح حاجة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني إيه؟ يعني إيه الوفد؟ يعني دول يجوا يوم القيامة ما يدخلوش الجنة مشي يدخلوا ركبانا ويأتون الله عز وجل في حلة جميلة في موكب وفد الله هو المعنى الوفد كده يا عن النعيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يقول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الناس كلها تبقى متخصمين والناس كلها في عدوات إلا المتقين قاعدين يستبشروا فاكر بقى لما كنا قاعدين في المسجد وكنا بنسمع الكلام ده شوف ربنا بلغنا بيه هذه المنزلة العظيمة الله قاعدين مستبشرين فرحانين هكذا إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ما نفسكش بقى بتبقى من المتقين بعد الكلام الحلو والجميل ده في فضل التقوى يبقى النهاردة لما نقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تبقى أعظم ثمرة تطلع بيها من رمضان ده إنك تبقى من المتقين أصلها تقش الباقي كله أنا ابتديت بيها عشان كده مش أنت نفسك في العتق من النار ما قلت لك هيحرم أجسادهم على النار مش أنت نفسك في دخول الجنة ما هي الآخرة بتاعة المتقين الجنة بتاعتهم مش انت نفسك ان ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما قلت لك انه بيكفر عنهم سيئاتهم ويعظم لهم اجرا مش نفسك اعمالك تبقى مضاعفة في رمضان يعظم لهم اجرا عايز ايه تاني تبقى تقش كل حاجة ولا لا يبقى خليك انت فاهم ولبيب وعندك ذكاء خش من السكة دي عايزين رمضان السنة دي اول هدف ايه نخرج من رمضان هذا العام ونحن مكتوبون عند الله من عباده المتقين تعال بقى نحط النقط على الحروف ازاي نبقى من عباد الله المتقين التقوى يا جماعة احنا عايزين نقول التقوى التقوى التقوى هي ايه التقوى يعني ايه المعنى ده التقوى مش جاية من الوقاية ومعنى الوقاية الشيء اللي بتحمي نفسك بيه انك تبقى في وقاية من المرض فانت اخذت بعض التدابير علشان ما يجيلكش المرض ده مش كده خدنا المصل الفلاني ده علشان ما تحصلش الفلوانزا الطيور عملنا مش عارف كذا يعني بيبقى في وقاية من المرض هو ده المعنى بالظبط أن تكون في وقاية من عذاب الله وسخطه فكل التعاريف هتدور حول المعنى ده لاحظوا القرآن يقول ايه اتقوا الله كلمة اتقوا الله يعني ابعد عن ربنا ولا اتقي سخطه المعنى كده اتقي الله يعني اتقي غضبه مثلا ربنا يقول عن نفسه هو أهل التقوى وأهل المغفرة يعني معناه ايه يعني هو أهل أن يتقى يستحق ربنا والله ان احنا نخاف منه شوف المعنى يقول لك ما يستحقش أي حد في الدنيا انك تخافه فلا تخشوا الناس واخشوني انت مش عايز تخاف مني انت ما بتخافش مني وإياي فارهبون مين اللي يستحق انه يتقى هو أهل التقوى وأهل المغفرة بصوا بعديها على طول ولو خفتني ما تخافش كل الذنوب هتتغفر وكل حاجة انت خايف منها تقابلني بيها ما انت ساعات تبقى تقول ما هو انا عارف بس انا خايف اقرب اصل انا عامل ذنوب وحشه قوي فهقرب بانهي عين يعني يقول لك مالكش دعوة تعالى بس هو أهل التقوى وأهل المغفرة يقول ربنا واتقوا النار آه حط بينك وبين النار جسر سد ابعد عن كل حاجة تقربك من سكة النار يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية تنزل من القرآن على تحقيق بعض العلماء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خاف يوم القيامة قوي اعمل له ألف حساب قوي واخدين بالكم المعنى يبقى لما أقول تقوى الله اعمل لربك ألف حساب عظم ربك هو ده معنى التقوى قالوا بقى التقوى الكلام المشهور اللي هم ايه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة باليسير والاستعداد ليوم الرحيل الحاجات دي كلها تدخل في معنى التقوى تخاف ربك في نفس الوقت تبقى على الجاد على الكتاب والسنة والعمل بالتنزيل والقناعة باليسير وتقنع بما رزقك الله إياه وترضى باللي ربنا يقسمه لك وتستعد ليوم القيامة يوم الرحيل سيدنا عمر كان بيسأل أبي بن كعب فقال له ما التقوى فقال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك عمرك انت مشيت في حتة كلها مطبات أما سلكت طريقا فيه شوك قال نعم قال ما فعلت قال أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى صح كده لو قالوا لك الحتة دي فيها حقل ألغام وانت في وسط الصحراء بعد ما مشيت قد كده قال لك احذر الطريق مليء بالألغام هتعمل ايه هترجع تاني ما هو يمكن الحتة اللي انت ماشي فيها يطلع لك فيها لغم لو كان كذا بص الأمر يمشي ازاي قال ايه أشمر عن ساقي هي دي التقوى بالظبط اللي يتقي الله يبقى لازم يبقى مشمر مشمر يعني ايه يعني تاخد المسألة بجد واجتهاد يبقى مجتهد في الطاعة أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وابقى ورع أخاف أقع في الحرام يعني ممكن تيجي أنت والمعنى ده هو الأساسي أو في التقوى أن تدع ما لا بأس فيه خشية أن تقع فيما فيه بأس يعني أنا مفيش مشكلة إن أنا أدخل المكان ده أدخل السوبر ماركت ده ولا أدخل المول ده أروح أشتري حاجة من الحاجات مستلزمات بس أنا خايف أخش في التوقيت الفلاني لحسن هناك هتبقى العملية فل فبلاش فاروح في وقت يكون العملية تكون أحسن شوية نروح النهار أحسن من نروح بالليل يبقى ورع يخاف يحط رجله هنا أخاف أشتغل الشغلانة دي وفيها شبهة وفيها ممكن فلوس من ربا أو فلوس بالرشوة أو أو أو أخاف أحط رجلي هنا هو ده بقى وأضع قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني الشوكة قال أبي فتلك التقوى يا أمير المؤمنين هي دي التقوى أحسن تعريف قالوا حد من السلف هو هذا التعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أن تعمل بطاعة الله يبقى أنت إيه على طاعة ربنا مطيع لله حي على الصلاة لبيك ربي على نور من الله بعلم مش تعمل وخلاص اللي نفسك فيه تعمله لا لازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على نور من الله نيتك فين مش عايز حاجة من الموضوع ده كله يا رب إلا ان انت ترضى عني مش بقى صاحبنا اللي قاعد بيقول صيام داود صيام داود لا لا اللي هو فعلا مش عايز من عمله ده إلا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله في عباد الصالحين وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هو ده بتسيب الطاعة ليه ليه يا رب بصير شهيد رقيب شايفني ومطلع على كل أعمالي وحقف بين إيديه وحيحاسبني على كل صغيرة وكبيرة فما خنوش وأنا أستحي أن أقف بين يديه هكذا فسيب المعصية مخافة عقاب الله على نور من الله وربنا سبحانه وتعالى يحول بيني وبين الذنب بيحبني فعشان كده يوفقني ان انا اعصم عن الذنوب والله يعصمك من الناس لما حبه عصم ولما هيحبك هيمنع عنك مش هتعرف تعمل ذنوب السلف كان يقول لك فلان لا يحسن يعصي الله ما يعرفش ما يعرفش يعمل ذنوب ما يعرفش يقع فيه قدامه الحاجة ما يعرفش هو لا يجيد هذا الأمر وهو ده بقى الشاب الذي ينشأ في طاعة الله جل وعلا طيب عرفنا يعني ايه تقوى الروشتة في نقط واحد اترك بعض المباحات زي ما اتفقنا خوفا من الوقوع في المكروهات النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه الترمذي وحسنه وبعض أهل العلم ضعف قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام السؤال النهاردة الأجوبة أنا محتاجها ان انتوا بينكم وبين نفسيكم بساعدكم علشان نوصل لهذه المنزلة ايه الاشياء الحلال اللي نفسك تهواها وبتسيبها لله مم. حاجة انت تقدر تجيبها دلوقتي معاك الفلوس ان انت تجيب النهاردة التيشيرت الجميل ده او تلبس اللبس ده او تعمل كذا قلت انا مش هعمل الحكاية دي فقط لا لشيء الا لاكثر نفسي بجاهد نفسي مش كل حاجة نفسي تقول لي عليها هعملها فبس هسيب النهاردة الحاجة الحلال دي فقط لمجاهدة النفس تعرف بقى السؤال ده عايزك تحطه قدام عينيك لان هو ده اللي يبلغك التقوى ماشي يبقى نتفق الاسبوع ده محتاجين نسيب بعض الاشياء اكتب لي بقى كده في الاجندة بتاعت الاستعداد لرمضان النهاردة هسيب الموضوع الفلاني حاجة حلال النهاردة كنت ناوي أخرج مع أصحابي النهاردة أنا هقعد وهبدأ الموضوع بورد القرآن أو النهاردة هقول لنفسي لا أنا نفسي فعلا أخرج بس مش هخرج مش هخرج بس علشان إيه مجاهدة نفسي علشان أدع شيئا من الحلال حتى لا أقع في المكروه وفي الحرام طيب تاني حاجة تبلغك هذا الأمر المراقبة إنك تراقب تتحسس الله بقلبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له إيه معاذ ده كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك سيدنا معاذ ده حبيب قلبي يعني وأنا أتمنى أن تكون خاتمتي كخاتمتي قال أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك شوف جمال وهو خلاص حاسس بالموت راح قايل يا موت أخنق خنقك يلا خلاص تعالى يا ملك الموت خدها انت عارف يا رب ان انا بحبك يا هي دي موتة المحبين فسيدنا معاذ الحبيب حبيب الرحمن وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي حب يوصيه قال له ايه يا معاذ اتق الله حيثما كن واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن ارجعوا للحديث ده في جامع العلوم والحكم شرحه مستفيض احد الاحاديث الواردة في الاربعين نووية تقروا عن الحديث ده والمعاني الجميلة اللي فيه بس أنا عايز بس أخد الحتة اللي تنفعني هنا في الدرس اتق الله حيثما كنت وانت في السفر ومحدش عارفك اتق الله وانت قاعد خالي ومحدش معاك تقدر تخش على النت وتقضيها وتقدر تكلم وتقدر تعمل وتقدر وتقدر وتقدر بس ليه يا رب مطلع إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي اتق الله حيثما كنت هي دي اللي محتاجة تتغرس النهاردة في قلبي وقلبك تبقى شعاري وشعارك على مدى الأسبوع ده اتق الله حيثما كنت كل ما تمشي في طريق وتبص تلاقي المتبرجة اهي ومحدش شايفك قوي يعني ممكن تبص بصة كده ولا حاجة ولسه نفسك بتلح عليك وتأزك للمعصية اتق الله حيثما كنت بعض الشباب بيبعت لي يقول لي مش عارف أخلص من قصة المعروفة يعني الشهوات سواء كان إطلاق البصر العادة السيئة وما شابه الصحوبية فبعضهم يبعت لي يقول له طب اسمع محاضرة قصة سورة يقول بسمعها وبرضه القصة ان انا مش لاقي الراضع من جوايا ان انا بطل الذنب ده هي دي اللي انا عايز اغرسها في قلبك النهاردة اتق الله حيثما كنت لو تؤمن بان الله بصير مش هتقدر تبص لو ربنا عظيم في قلبك مش هتقدر تبص وما قدر الله حق قدره جليل عظيم يمكن أن يطلع على بعض ذنوبك فيقول اذهب لا غفرت لك يا نهار أبيض أنا مش عايزك تبكي بكاء الدم وانت واقف تراويح رمضان وقاعد تقول له حس يا قلب هو الواحد مش قادر يحس ليه هو الواحد بقى غافل كده ليه هو القلب قاسي كده ليه هي المشكلة هنا ما راعيت الله عشان كده لم ترعى اتق الله حيث ما كنت الكلمة دي عايزها تبقى زي الكرباج في ظهرك كل ما نفسك تطوعك وتبتدي تقول لك يا عم ما فيش مشكلة قل لها كده اتق الله حيث ما كنت يا جماعة ولو حتى اقعدوا كرروها كده لغاية ما تتحفر عارف بينك وبين نفسك نفسك تقول لك اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت اغرسوها كده ولو بانك ترددها بلسانك عشان تحسها من جواك فنوصل لهذه المنزلة نراقب الله في السر والعلن من الأسباب اللي تبلغك التقوى الدعاء وإن احنا ندعي بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ التقوى كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اغرسوها كده قول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الدعوة دي يا شباب بالذات لينا العفاف علشان موضوع الشهوات يبقى عايزين نحفظها النهاردة اللهم إني أسألك الهدى ربنا يسدد خطاك والتقى ترزق هذه الثمرة العظيمة التقوى والعفاف وربنا يكفك عن الشهوات والغنى ونفسك تبقى غنية الغنى غنى النفس ماشي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر كان يقول ايه اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى لو عايز تصل إلى هذا الأمر أكثر من الدعاء نقاط يسيرة بعد كده نقفل بيها توصل بيها إلى درجة تقوى أنك تبقى على صفاتهم هم من صفاتهم إيه؟ يعفون ويصفحون في واحد بينك وبينه خصومة وعامل فيك حتة مقلب ويستاهل يعني ياخد فوق دماغه اعفو عنه واصفح حتى تنال عند الله التقوى قال الله وأن تعفو أقرب للتقوى اعفو يعفى عنك واعفو واصفح تبلغ التقوى ينفع أي حد خلاص شيلها بقى من قلبك اللي معكنن عليك ده شيله من دماغك اعفو عنه ماشي تصل إلى هذه الدرجة الأمر الخامس أن تتحرى الصدق في القول والعمل اصدق الله يصدق أنا دايما أعلمك وأقول لك القصة مش قصة العمل نفسه أنت بتعمل ليه اصدق ربنا سبحانه وتعالى عارفين القصة طبعا الراجل لما قال له ما اتبعتك على هذا إنما اتبعتك على أن أرمى هنا فأقتل فدخل المعركة فقتل صدق الله فصدقه احنا كمان عايزين دي اصدق ربك رمضان السنة دي عايزين منه ايه ان احنا نبلغ منزلة التقوى الأمر السادس تعظيم شعائر الله عظم الصلاة في وقتها أول الوقت تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى عظم أمر الصلاة والصيام والذكر والقرآن القرآن ده ما ينفعش تحطه على الأرض هذا من تعظيم القرآن كان بعض السلف يقبله عكرمة كان يقبل القرآن ويقول كلام ربي كلام ربي والأثر عنه بعض العلماء صححه عشان مسألة تقبيل القرآن فيها كلام عند بعض الفقهاء لكن إن صح هذا الأثر عن عكرمة فلا بأس كان يقبله ويقول من باب تعظيم كلام ربنا كلام حبيبي هي كده تعظم القرآن تعظم السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آخر حاجة رفقة الصالحين ربنا قال إيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يبقى رفقة الصالحين تبلغك منزلة التقوى خليك في وسط الناس الصالحة ابعد عن شلة الأنس تنال هذه الدرجة أسأل الله تعالى أن نكون من أهل التقوى وأن نتعاون على البر والتقوى وأن يبلغنا الله جل وعلا درجة المتقين وأن نخرج من رمضان وأسماؤنا عند ربنا من المتقين الأبرار نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين اللهم تقبلنا في عبادك المتقين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا لحبك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث نستغيث يا رب من قسوة قلوبنا نستغيث يا رب من كثرة ذنوبنا نستغيث يا رب من تبدل أحوالنا فيا رب يا رب يا حنان يا منان أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب من لنا سواك ليس لنا في الوجود رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فيا رب اغفر وارحم واعف عنا تعلم واهدنا وتكرم يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا ولين قلوبنا يا رب أزل القسوة عن قلوبنا يا رب آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا من علينا بعين من خشيتك تدمع يا رب ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى حل بيننا وبين المعاصي والذنوب يا رب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا فيه كل عمل صالح يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم